بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بنعمه ربنا موضوعنا هيكون سفر استير وشخصيه استير قصه استير ببساطه قصه خلاص ولانها قصه خلاص بالنسبه لنا هي اكتر من كونها قصه تاريخيه هي قصه حياه ازاي الشيطان بيحاول يأذي الكنيسة وازاي الكنيسة بتغلب وازاي الشيطان يحاول يهزمك وانت تغلب وفين المسيح في القصة دي فكل الكتاب مفيد وكل الكتاب موحى به من الله يعني ممكن واحد يجي في باله يقول انا مالي بقصة تاريخية لا الكتاب ما فيهوش قصص تاريخية للتاريخ انما الكتاب المقدس كله كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتأديب والتوبيخ الذي في البر فالقصة دي بنعمة ربنا هنكتشف أنها ممكن تبقى قصة كل واحد فينا وقصة الكنيسة في كل زمن إزاي الشر بيحارب الكنيسة وإزاي الكنيسة تغلب وإزاي النفس البشرية الشيطان عاوز يموتها يعني يحتويها وفي الآخر إزاي تغلب بالمسيح سفر أستير له تتمة أو تكملة موجودة تبع الأصفار القانونية التانية أو اللي بيسموها خطأ الأصفار المحذوف وهديكم فكرة سريعة عن الأصفار المحذوفة لأنها تهمنا هنا لأن في ست إصحاحات ناقصين طبعا أنا بنعمة ربنا هنقوله لكم يعني احنا في الدراسة هناخد 16 إصحاح ربنا يقويكم وتستحملوني يعني 16 إصحاح فيهم 10 في, في إيدينا وستة التتمة يعني أو التكمل طبعا دي عملت مشكلة كبيرة في التاريخ ليه دول اتشالوا مع انهم مهمين مش هقول لكم كل يعني التاريخ لانه هياخد وقت كتير لكن هقول لكم ببساطة القصة كانت ايه ان القصة دي كتبت اول ما اتكتبت عبري ولما اترجمت لليونانية ترجمت حوالي 250 قبل الميلاد في الترجمة اللي بنسميها الترجمة السبعينية الترجمة السبعينية ودي أهم ترجمة قديمة للكتاب من العبري لليوناني ودي الترجمة اللي كان الأباء الرسل بيستشهدوا بيها بآيات العهد القديم فلما ترجم العهد القديم الترجم 46 كتاب مش 39 زي اللي في ايدينا واترجمت مثلا سفر زي أستير 16 إصحاح وده أول دليل أنه السفر 16 إصحاح مش 10 إصحاحات لكن بعض العبرانيين اختصروا السفر العشر إصحاحات شالوا أجزاء واختصروه وابتدوا يتوارثوا هذا الملخص خلي بالكم فده تجمع تجميعة اسمها تجميعة عذرة فالتجميعة بتاعت عذرة هي اللي فيها عشر إصحاحات بس لكن وقت الترجمة كانت الترجمة كاملة فكان فيها 16 إصحاح في نفس الوقت واحنا بندرس هنكتشف ان الإصحاحات دي جزء من القصة يعني تلاقي إصحاح منهم بنسمع مردخاي بيصلي وفي إصحاح تاني بنسمع أستير بتصلي ما هي ده كله جوه أحداث نفس القصة المشهورة بتاعت أستير ومردخاي فما نقدرش نفصلها بعض العلماء الكتاب قالوا أن سبب الاختصار ده أنه في وقت اضطهاد العبرانيين حبوا يخلوا القصة دي قصة شعبية خالية من الجو الروحي فشالوا الأجزاء الروحية الصرف لأن اللي يقرأ أستير اللي في إيدينا بس العشر إصحاحات السفر الوحيد اللي ما جاش فيه كلمة ربنا كلمة الله ولا مرة فهي كأنها قصة علمانية يعني فيبدو أنه كانوا بيقدموها للأمم عشان يشدوا الأمم فكانوا بيحاولوا أنه ما إيه ما يحطوش اللمسة الروحية اليهودية القوية فاختصروا السفر كل ده ما يشغلناش اللي يشغلنا ان احنا معانا سفر متكامل والنهاردة الحمد لله طباعة الإنجيل رجعت تاني تطبع الكتاب بكل الأجزاء الناقصة اللي فيه والكاثوليك والأرثوذكس وبعض البروستانت كلهم مجمعين على الكتاب بالأسفار القانونية التانية بعض البروستانت هم اللي نقلوا عن اليهود رأسا رفضهم لبعض الأسفار يعني اللي رفضوا بعض الأسفار دول جماعة من اليهود المتطرفين نقل عنهم البروستانت لما طبعوا الطبعة البيروتية فدي أول معلومة مهمة أنه أستير جزء في إيدينا وجزء اسمه التتمة أو التكملة وده جزء قانوني كلمة قانوني يعني معتمد من الكنيسة كتاب مقدس زي اللي في ايدينا بالظبط قصة أستير هي قصة شعب وقصة شخص والحقيقة الشعب عبارة عن أشخاص والكنيسة شعب والنفس شخص والكنيسة مجموعة من النفوس وقصة خلاص الكنيسة هي قصة خلاص كل نفس يعني ايه يعني خلاصك في الاخر هو خلاص الكنيسة وتوبتك هي توبة الكنيسة ولما تبقى انت انسان روحاني تبقى الكنيسة كلها روحانية ولما تبقى انت انسان تائب وقوي هتبقى الكنيسة كلها قوية ولما تبقى انت بعيد عن ربنا الكنيسة كلها بتضعف فارتباط القصة هتلاقوا قصة شعب وقصة شخص أستير كشخص وفي نفس الوقت مسؤولة عن شعب كامل أستير كلمة في الأصل فارسية لأن في الوقت ده تاريخ القصة دي في الزمن الفارسي برضو مراجعة تاريخية سريعة من عند 700 ونازل ناحية الميلاد كده احتل العالم أربع ممالك أول مملكة اسمها إيه؟ مملكة بابل احتلوا العالم في الوقت ده إيه؟ يعني دي كانت أول مرحلة في التاريخ امبراطورية واحدة تحكم العالم كله فأول شعب احتل العالم كان بتوع بابل العراق بعد بابل جت مملكة اسمها مملكة الفرس حاربوا البابليين وغلبوهم فاحتلوا العالم في الوقت ده قصة أستير يبقى قصة أستير حوالي سنة 470 قبل الميلاد في الوقت اللي يحكم العالم الفرس الفرس اللي هم الإيرانيين دلوقتي بلاد فارس اللي هي بلاد إيران حاليا بعدها جم اليونانيين بالإسكندر الأكبر وغلبوا الفرس واحتلوا العالم بعدها جم الرومان كسروا اليونانيين واحتلوا العالم وفي زمن الرومان ولد السيد المسيح يبقى في أربع ممالك جم ورا ورا بعض لغاية ما ظهر المسيح في زمن الرومان بابل الفرس اليونان الرومان احنا في زمن الفرس طبعا دول كلهم وثنيين وفي الوقت ده اليهود كانوا مسبيين لأن ربنا كان غضبان عليهم بسبب كتر خطاياهم لأنهم رفضوا عبادة ربنا وعبدوا الأوثان وعاشوا في الخطية فربنا حكم عليهم بالسبي أو بالذل العبودية عشان يرجعوا ويتوبوا وأحيانا الإنسان ما بيرجعش ربنا غير لما بيتذل فربنا عارف كده فبيضطر يسمح لنا بكده لو احنا مش راجعين بالذوق نرجع بالذل ففي الوقت ده ظهروا أنبياء كتير قوي يعني كل الأنبياء المشهورين ظهروا في في الفترة دي يعني أشعية ظهر قبل السبي على طول هوشع مثلا ظهر في سبي قبل برضو السبي على طول هوشع ويوئيل وأشعية دول في الأول خالص وقت سبي بابل ظهر أرمية وظهر حسقيال وظهر دانيال قصة أستير بقى بعد ده كله بعد دول لما تحولت المملكة من مملكة بابل إلى مملكة فارس كده احنا بقينا في 470 قبل الميلاد المسبيين دول كان أغلبهم يهود طبعا في يهود مسبيين وفي يهود عايشين في بلادهم بس عدد قليل قوي في أورشليم اللي هم سابوهم وما خدوهمش سبايا بعض السبايا كبروا في بلاد السبي يعني أستير دي لما اتثبت اتثبت عيلة صغيرة كانت طفلة يوم ما جت بلاد فارس مع ابن عمها مردخي زي ما هنشوف كده فلما اتثبت او اتأثرت كانت طفلة وتربت في بلاد السبي من الحاجات اللي تعجبنا في الشخصيات دي ازاي وهم في عالم كله وثني وكله خطية يحافظوا على عهدهم مع ربنا ويفضلوا ماسكين في ربنا ويفضلوا عارفين الصوم والصلاة و... شوفوا احنا عايشين برضو بحرية تصور لما الواحد يبقى مستعبد في جو كل خطية ويفضل متمسك بإيمانه متمسك بروحياته طبعا دي لوحدها سر قوة الناس دول عندنا أربع أسماء يهمونا أول اسم أحشويرش واخدين بالكم ده الملك أحشويرش وده اسم فارسي ويعني يعتقد أنه كان اسم أحد الآلهة الوثنية طبعا واحد تاني اسمه هامان ده الوزير المتعب أو رئيس الوزراء وهامان ده برضو على اسم واحد من الأوثان وعندنا وشتي وشتي دي الزوجة الأولى لأحشاويرش ودي هتطير بسرعة من أول القصة يعني وعندنا أستير وعندنا مردخاي اللي هو قريب أستير بطل القصة الحقيقي وده برضو تصغير مردوخ كلهم واخدين أسماء خلي بالكم الأسماء دي مش عبرانية لأنه لما كانوا بيترحلوا البلاد دي يغيروا أسمائهم عشان ينسوهم ماضيهم فاكرين عيلة دانيال يقول لك ايه سموهم صدرخ وميشخ وعبدنا حاجات كده غريبة أوي هم في الأصل أسماء عبرانية ميسائيل ودي أسماء عبرانية لما تلاقوا إيل إيل دي عن الله ويا الأخيرة عن الله حنانيا عن الله حنان واخدين بالكم فالأسماء دي في الأصل عبرية يغيروها عشان تاخد أسماء بابلية أو فارسية هنا واخدين كلها أسماء فارسية أو أسماء غريبة نبتدي نقرأ ناخد شوية حتة كده في الأول وكل حتة نقول عنها تعليق مين اللي كتب السفر برضو ده كان لغز لكن أغلب المفسرين أجمعوا أن اللي كتب السفر مردخاي نفسه لأنه واصف أحداث بمنتهى الدقة صعب يكون حد نقله البعض بيقول عذرة نفسه اللي جمع الكتاب المقدس هو اللي نقل القصة وكتبه الرأيين يعني مقبولين في الكنيسة إن كان عذرة الكاتب اللي كتب سفر عذرة لأنه في الوقت ده كان بيجمع الأسفار أو مردخاي اللي رأيين يمشوا مين كاتب القصة وحدث في أيام أحشويرش هو أحشويرش الذي ملك من الهند إلى كوش من الهند دي آخر العالم ساعتها ما كانش فيه بلاد بعد كده وكوش اللي هي الحبشة برضو آخر العالم ساعتها ما يعرفوش أكتر من كده العالم القديم غير العالم بتاعنا دلوقتي ما كانش فيه الأمريكتين ما كانش فيه استراليا الحاجات دي مش معروفة زمان فالعالم القديم لما يقول من الهند للحبشة يعني يقصد يملك العالم كله وكانت متوزعة زي بلاد صغيرة يقول 127 كورة أنه في تلك الأيام حين جلس الملك أحشويرش على كرسي ملكه الذي في شوشن القصر شوشن دي البلد وساعات يقولوا شوشن القصر يعني إيه البلد اللي فيها القصر شوشن دي عاصمة البلد اللي فيها الإمبراطور أو الملك اللي اسمها عيلام فشوشن دي البلد في السنة الثالثة من ملكه عمل وليمة لجميع رؤسائه وعبيده جيش فارس ومادي وأمام شرفاء البلدان ورؤسائها حين أظهر غنى مجد ملكه ووقار جلال عظمته أياما كثيرة 180 يوم تصوروا حفلة 180 يوم بيهيصوا ده يورينا يعني شكل العالم زمان طبعا الحفلات دي كلها فجور وكلها شرب خمرة وكل أنواع الانحرافات لأنها بلاد وثنية ففي غنى شديد جدا وفي خطايا كتير قوي احنا لما هندرس القصة هناخدها زي ما هي كقصة تاريخية ونتعلم منها دروس وبعدين نديها بقى البعد الرمزي يعني البعد الروحي ازاي نطبقها على حياتنا احنا وعند انقضاء هذه الأيام عمل الملك لجميع الشعب الموجودين في شوشن القصر من الكبير إلى الصغير وليمة سبعة أيام في دار جنة قصر الملك يعني بعد ما كانت حفلة عامة على مستوى العالم ويعتقد أن الحفلة دي كانت بيلهي الناس عن حربه مع اليونان لأن اليونانيين ابتدوا يشدوا حيلهم فكان إيه بيخسر جولات قدام اليونانيين يعتقد كده في التاريخ فالملك حب إيه يلهي الناس عن الحاجات دي فطبعا دي سياسة انتوا عارفينها لما يحبوا ايه يخلوا الناس ما تفكرش في السياسة يلهقهم فهم كانوا بيعملوا كده برضه بس هنا بقى كان بالخمرة والحفلات وبعدين عمل حفلة على الضيق سبعة أيام على الضيق يعني في القصر بقى والناس الحبايب بأنسجة بيضاء وخضراء وإسمنجونية معلقة بحبال من بزن بزد الحرير وأرجوان في حلقات من فضة وأعمدة من رخام وأسرة من ذهب وفضة على مجدع من بهت ومرمر ودر ورخام أسود مش هندخل في تفاصيل البهرجة والعظمة الأرضية والغنى الفاحش لكن في غنى فظيع حواليه حوالين الراجل ده وفي البلاد وده أول تحدي هيواجه كنيسة العهد القديم أو شعب اليهود طبعا الشعب اليهود ده احنا بنبص له ككنيسة في الوقت دول هم دول بتوع ربنا فاحنا بنتعامل معاهم كناس بتوع ربنا تصوروا معايا المنظرة دي والأبهة دي والعظمة دي بتخلي الواحد طبعا يتعب لأنه بينبهر بالكلام ده ويضعف ويبقى عاوز يبقى غني وعاوز يشارك وعاوز يجامل ويتنازل بالتالي عن مبادئه وكان الشرب حسب الأمر ولم يكن غاصب يعني إيه يعني اشرب براحتك زي ما تشرب طبعا مش مية يعني لأنه هكذا رسم الملك على كل عظيم في بيتي أن يعملوا حسب رضا كل واحد يعني ببلاش الخمرة ببلاش في مخدرات ساعات تبقى ببلاش عشان يجيبوا رجل الزبون وبعد كده يبيعوا الشيطان يعمل كده تلاقي الحاجة الغالية يرخصها لك قوي بدلها تغلط بدل انت زبون جديد يخلي لك الخطية سهلة قوي يبقى ببلاش يجيبها لك لغاية عندك ويعرضها عليك ببلاش يوسف العفيف يجيله الخطية لغاية عنده ببلاش ما يجريش وراه لكن هو يقول لا فالخطية أحيانا الشيطان يعرضها رخيصة جدا وببلاش مع انها تبقى في عرف الناس غالي لكن بعد كده تبقى غالي بعد ما يتذل الإنسان يبتدي إيه تبقى غالية عليه زي الابن الضال في الأول خطية سهلة أوي معاه فلوس كتير أوي ولما قدم في الخطية بقى مش طايل أكل الخنازير آه ووشت الملكة عملت أيضا وليمة للنساء برضو وشت ده أحد أسماء الآلهة وفي بيت الملك الذي للملك أحشوير في اليوم السابع لما طاب قلب الملك بالخمر قال لمهومان وبزس وحربون وبغت وأبغس وسيزار شوية ناس كده ملهمش لازم الخصيان السبع دول ايه سبع وزراء كلمة خصي مش مقصود بيها الحتة الجسدية كانت رتبة وزير يسموه كده زي لو تفتكروا في سفر الأعمال يقول الخصي بتاع الحبش وزير كنداك لأنه هيطلعوا من الناس دي متجوزين ومخلفين فالحكاية مش مجرد عند العرب كانت بتاخد معنى أنه ممنوع من الزواج أو الخلف أو كده لكن هنا ده كان لقب للي هم مكرسين لخدمة الملك فبيتقال عليه كده الخصيان السبع دول زي سبع مستشارين أو سبع وزراء حواليه الذين كانوا يخدمون بين يدي الملك أحشوير أن يأتوا بوشت الملكة إلى أمام الملك بتاج الملك ليرى الشعوب والرؤساء جمالها لأنها كانت حسنة المنظر دخلنا في الغلط بقى الراجل مخه راح من الخمر فإيه عمل حاجة ما كانش حد بيعملها إنه عاوز يتباهى بزوجته قدام الناس مراته جميلة قوي فعاوز يعرضها قدام الناس يشوفوا جمالها طبعا تصرف مش مش عاقل ومهين للملكة فهي الملكة صعب عليه فهترفض ومن هنا هتبتدي القصة شوفوا بقى احنا هنتفق على حاجة وشت دي هترمز إلى الإنسان الخارجي أو الجسد لأن الإنسان بيتمنظر بإيه بلبسه بمنظره بصحته بذكائه بمركزه بعلاقاته أستير هترمز إلى الإنسان الداخلي لأن أستير هتفضل أغلب حياتها في الدرة بالرغم أنها تبقى ملكة فهيبقى الملك بين اتنين بين إنسان خارجي وبين إنسان داخلي والملك بيختار أنت الملك في الحالة دي تختار تتجوز وشتي ولا تتجوز أستير بمعنى إيه تعيش تتمنظر بحياتك ويهمك جمالك الخارجي يبقى مصيرك في الآخر الندم لكن تتجوز ابنة الملك من داخل أستير الجميلة اللي حياتها كلها داخلها يعني يبقى حياتك الداخلية شغلاك هتعرف في الآخر المجد يوصل لإيه فوشتي ترمز إلى الإنسان الخارجي أو الجسديات بينما أستير اللي هتاخد مكانها ترمز للإنسان الداخلي أو الإنسان الروحاني واضحة؟ فتلاحظوا انه مفيش دوام ابدا للانسان الخارجي وشتي لازم تروح عليه ليه لانه بدل حط بقت فرجة اي حاجة تطلع في الفرجة تروح عليه كله بيعجز وكل عالي بيقع وكل غني بيفقى كل ده كلام بطال لكن الإنسان الداخلي يدوم الإنسان اللي عنده فضيلة ده هيدوم الإنسان اللي عايش مع ربنا ده يدوم فراح بعت يجيبوا وشت فأبت الملكة وشت أن تأتي حسب أمر الملك عن يد الخصيان فاغتاظ الملك جدا واشتعل غضبه فيه طبعا الخمرة شغالة ودي من البلاوي اللي تعملها الخمرة كذا خطية اهو غضب آه، قرارات خاطئة ماشي آه، وقرارات على مستوى بقى عالمي يعني فطبعا وتفتكروا حتى في العهد الجديد برضو كان حصل فيه حاجة شبه كده وقت هيرودس لما ايه برضو انبسط زيادة والحكاية كان فيها رأس والشرب وبتاع فقال لها ايه اطلبي زي ما انت عاوزة رست على راس يوحنا المعمدان وندم أشد الندم بعد كده برضو حد في قصة دانيال كان في حادثة زي كده فاكرينها بالشسر اه قعد يشرب ومن كتر ما شرب قال لهم هاتوا أواني الهيكل أشرب فيه فربنا اعتبر ده تطاول ما بعده تطاول طلعت ايد تكتب على الحيطة ايه وزنت بالموازين فوجدت ناقصا اتوزنت وطلعت ناقص يا ناقص كده ايه راحت عليك بقى تشرب في اواني الهيكل خمرة نوع من التجاسر الشديد على ربنا كل ده من الخمر الخمرة وحشة جدا تضيع العقل وبالتالي تخلي الانسان يعمل اي خطية فهنا لما هي قالت لا وهي معاها حق تقول لا دي ملك مش فرج دي إهانة ليها فاضطرت تقول لا لا أنا عارف إن جوزها مش مظبوط في الساعة دي هو بقى الغضب ركبه فأمر بأمر وحش وقال الملك للحكماء العارفين بالأزمنة لأنه هكذا كان أمر الملك نحو جميع العارفين بالسنة السنن يعني والقضاء وكان المقربون إليه الجماعة اللي قلنا أسمائهم دول سبعة رؤساء فارس ومادي الذين يرون وجه الملك ويجلسون أولا في الملك حسب السنة ماذا يعمل يعمل بالملكة وشتي لأنها لم تعمل كقول الملك أحشويرش عن يد الخصيان فقال مموكان أمام الملك والرؤساء ليس إلى الملك وحده أذنبة وشتي الملكة بل إلى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين في كل بلدان الملك أحشوير ده فاعل خير يعني فاهمين ده عاوز يبوظ الدنيا قال له الغلطة دي مش في وشك بس دي في وشنا كلنا ازاي الملكة تقول لك لا طبعا عاوز يخرب على الملك في ناس كده مستشارين بس يضيعوا الدنيا اه لان دول خدتوا بالكم التعبير اللي قاله الكتاب قبلها كانوا ايه يقولوا آه الحكماء الايه العارفين بالازمنه دول الحكمه الارضيه دي مش حكمه نازله من فوق في حكيم عارف بالأزمنة بس الأزمنة يقصد بيها الأزمنة الأرضية يعني في الخبز والدهاء مفيش بعد كده وفي اللقم والمكر يعرف يمشي حاله في الدنيا تمام عارفين بالأزمنة بس مش عارفين بالإيه بالأبدية دول مش حكمة حكمة روحية دي حكمة الدنيا كده حكمة الدنيا اللي يذبح القط فميزة دي حكمة الدنيا ما هم عاوزين يقولوا كده يعني ايه ازاي مراتك تقول لك لا يبقى محدش فينا هيعرف يمشي مراته واخدين بالكم طبعا ده بعيد خالص عن الزواج المسيحي وعن الفكر الانساني الرائي والكلام فقال له بص ده ما غلطتش في حقك بس بل الى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين في كل بلدان الملك احشوير لانه سوف يبلغ خبر الملكة الى جميع النساء حتى يحتقر ازواجهن في اعينهن عندما يقال إن الملك أحشويروش أمر أن يؤتى بوجه الملكة إلى أمامه فلم تأتي وفي هذا اليوم تقوله رئيسات فارس ومادي اللواتي سمعنا خبر الملكة لجميع رؤساء الملك ومثل ذلك احتقار وغضب فإذا حسن عند الملك فليخرج أمر ملكي من عنده وليكتب في سنن فارس ومادي فلا يتغير ألا تأتي وشتي إلى أمام الملك أحشويرش وليعطى الملك ملكها لمن هي أحسن منه طبعا هي مؤامرة منهم كل واحد عنده عروس عاوز يجيبها له فعاوز يخلص من الملك أو ده تفكيرهم يعني ودي مؤامرات دايما حوالين الملوك كل الملوك اللي حواليهم بيلعبوا بيهم وبيغرقوهم في حادثة تاني في التاريخ غرقت ملك وقسمت شعب إسرائيل كله كان مين الملك راح بعام ابن سليمان سليمان كان راجل حكيم جدا فما كانش يسمع لأي حد وكان حكيم يصلي قبل ما ياخد قرار فمشى الدنيا تمام لما جه ابنه كان شاب صغير ما كانش واخد حكمته فقال سأل الشيوخ أمشي الشعب إزاي قال له قالوا له اخدم الشعب بعينيك وظهر لهم الحب يحبوك راح بقى للمستشارين الشباب العيال اللي بيلعبوا معاه اعمل ايه قالوا له لا قول لهم ابويا ادبكم بالصياط انا ادبكم بالعقارب انا صباعي اتخن من وسط ابويا شغل بقى شباب ايه مستهتر ومندفع وفارد صدر وبتاع هم سمعوا الكلمتين دول قالوا خلاص خليك في حالك وانقسمت المملكة بسبب الكلمة دي كل ده مشورة أشرار كل ده مشورة غير حكيمة بوظت الدنيا هنا يبان يا جماعة خطورة المشورة ساعات واحد يبقى في مشكلة يسأل واحد يغرقه تمام يغرقه تمام هو الملك هنا بص للي حواليه غرقوه ضيع مملكته ويبدو انه ندم بس طبعا ما قدرش يعلن عن كده لكن في ليلة غضب خسر مراته خسر بيته بسبب اندفاعه بسبب الخمرة بسبب اللي حواليه فيسمع أمر الملك الذي يخرجه في كل مملكته لأنها عظيمة فتعطى جميع النساء تعطي جميع النساء الوقار لأزواجهن من الكبير إلى الصغير فحسن الكلام في أعين الملك والرؤساء وعمل الملك حسب قول مموكان وأرسل كتبا إلى كل بلدان الملك إلى كل بلاد حسب كتابتها وإلى كل شعب حسب لسانه ليكون كل رجل متسلطا في بيته قال يعني هو ده اللي هيخلي الراجل متسلط في بيته ويتكلم بذلك بلسان شعب يعني لما الملك يقول كده خلاص لا طبعا لكن هو ده تفكير البشر يا جماعة فاهمين ازاي قال يعني العين الحمراء يعني ده تفكير بشري وده خراب بيوت لكن التفكير الروحي غير كده خالص قبل ما يقول الكاهن للزوجة خضعنا لرجالكن بيقول له ايه خليك حنين على مراتك تكسب عينيها فهنا اللغة المسيحية غير خالص اللغة العالمية دي ده تفكير بشري واحد عاوز يعرض مراته قد كده جميلة والناس بيقولوا له ما تسمعتش كلامك طلقها خذين بالكم شغلة آه شغل ناس ما عندهم ما فيش ربنا في الموضوع يبان الاندفاع والقرار المندفع كمان في قرارات خطيرة الواحد يندم عليها طول العمر اوعى تاخد قرار كبير وانت منفعل او انت ما حسبتوش كويس اي قرار كبير خد وقت قبل ما تقوله ده لو كان قعد للصبح والخمرة طلعت منه ما كانش عمل كده لكن هو الشيطان طبخها بحيث انه يغلط في ساعتها وانت منفعل وانت غضبان اوعى تاخد قرار اسكت خالص اجلها يومين ثلاثة هتلاقي نفسك بتفكر بطريقة تاني خالص ياما بيوت خربت وياما مشاكل اتعقدت بسبب قرارات منفعلة خمر او غضب او مشورة شريرة المهم حيلة الشيطان نجحت وعرفوا يطلقوا الراجل من مراته وايه وهينادوا بقى ايه ان يعني يعرضوا الستاء البنات عشان الملك يختار عروسة وكان ده نظام بقى ملوك فارس كان نظامهم كده آه برضه عاوز اقول نقطة تانية مهمة ان ربنا بيستغل الاحداث اللي في الدنيا لخلاصنا وخلاص شعبه قصة زي كده تبدو قصة عادية زي اي قصة في التاريخ لكن ازاي ربنا يستغل الاحداث دي عشان يطلع منها خلاص لشعبه يعني ساعات احنا ننزعج نسمع عن حروب ونسمع عن قوانين بتطلع ونسمع عن حكومات بتقع وبتطلع ومش واخدين بالنا ان ربنا بيستغل ده كله عشان يعمل طبخة كده تمام ويطلع خلاص لشعبه تصوروا لو القصة اللي جاية انتوا عارفين قصة همان لما تآمر على الشعب اليهودي لو حصلت وكانت وشتي مرات أحشاويرش هي اللي زوجة ما كانش ليها حل يعني لما همان بعد كده هيتآمر ويخلي الملك يمضي إعدام اليهود كلهم لو كانت مراته هي وشتي ما كانش حد من اليهود هيوصل لأحشاويرش أبدا كان القرار هيتنفذ هيتنفذ لكن القصة الغريبة دي اللي حصلت كانت مقدمة عشان ربنا يبتدي يخطط لقدام ويعمل قصة كده عشان في الآخر يوصل لخلاص شعب بمعنى لو عندنا إيمان حقيقي هنثق أن كل الأشياء تعمل معا للخير كل الأشياء دي الحاجات القريبة فينا وحوالينا والحاجات البعيدة خالص كمان لها علاقة بينا نظام البلاد والدولار اللي بيعلى وحاجات كتيرة قوي نتصور انها ملهاش علاقة مباشرة لينا لكن ممكن الحاجات دي تكون جزء من قصة خلاصنا دون ان ندري لكن مين اللي ماسك كل المفاتيح في ايده مين اللي ماسك كل الخيوط ربنا عشان كده بنسميه الضابط الكل ضابط كل حاجة كل حاجة في وقتها لازم وشتي تقع دلوقتي عشان أستير تدخل عشان الشيطان داخل بمؤامرة كبيرة فلازم نعمل لها استعدادات فتلاقوا كل حاجة ماشية بحساب